من يستطيع أن يخلص السؤال ده اتسأل فعلا فاكرين مين فاكر مين سأل السؤال ده تلاميذ سألوا المسيح ساعات يا جماعة فكرة الخلاص تبان سهلة قوي وساعات تبان صعبة قوي في آيات زي اللي كنا بنذاكرها في رومية 8 تحس ان الموضوع بسيط سهل بالرجاء خلصنا واللي عمل ده كله مش معقول يسيبنا نهلك فتحس انه ده قريب قوي وفي آيات تاني تحس لا حكاية تخوف لأنه إن كان البار بالجهد يخلص طب فالفاجر والمنافق أين يظهران تخوف ولما تلاقي واحد زي يهوذا هلك طب ده كان تلميذ هنروح فيه فين يعني برضه حاجة تخوف ويبدو أن ربنا يسوع كان قاصد يحط ده مع ده يحط آيات مشجعة جدا تدينا رجاء وتسهل علينا السكة وتقول لنا هو فرش السكة يعني وسهلها قوي وآيات تانية تخوف لأن احنا بنحتاج ده وده نحتاج ان الواحد يفضل عنده رجاء وحاسس انه السماء مش بعيدة ومش مستحيل ابدا اوصل لكن يفضل عنده خوف لحسن اضيعها ده محتاجين وده محتاجين تعالوا نشوف الحكاية اللي اتقال فيها من يستطيع أن يخلص في مرقس عشر فيما هو خارج إلى الطريق عارفين هو كان بلادهم زي بلاد الأرياف عندنا تلاقي قرية وبعدين في الطريق, الطريق اللي هو الزراعية يعني الطريق السريع بتاعهم بقى اللي هو بيمشي فيه الحمير والبقى الطريق السريع يعني إنما جوه القرية تلاقي كلها حواري فلما يقول خارج على الطريق يعني طالع بره القرية هيسافر من قرية لقرية ركض واحد وجثى له وسأله أيها المعلم الصالح ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية أهم سؤال فقال له يسوع لماذا تدعوني صالحا ليس أحد صالحا إلا واحد وهو الله أنت تعرف الوصايا لا تزني لا تقتل لا تسرق لا تشهد بالزور لا تسلب أكرم أباك وأمك فأجاب وقال له يا معلم هذه كلها حفظتها منذ حداثاتي يعني ايه تاني واحد حاسس انه مش كفاية فنظر اليه يسوع واحبه وقال له يعوزك شيء واحد اذهب بع كل مالك واعط الفقراء فيكون لك كنز في السماء وتعال اتبعني حاملا الصليب فاغتم على القول ومضى حزينا لأنه كان ذا أموال كثيرة فنظر يسوع حوله وقال لتلاميذه ما أعصر دخول ذوي الأموال إلى ملكوت الله فتحير التلاميذ من كلامه كل الناس عندها فلوس فأجاب يسوع أيضا وقال لهم يا بني ما أعصر دخول المتكلين على الأموال إلى ملكوت الله مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت الله فبهتوا إلى الغاية قائلين بعضهم لبعض فمن يستطيع أن يخلص ده كده ما حدش هيوصل بقى فنظر إليهم يسوع وقال عند الناس غير مستطاع ولكن ليس عند الله لأن كل شيء مستطاع عند الله تعالوا نعيش في القصة دي لأن فيها أخطر سؤالين في نظري يعني أعمل إيه عشان أروح الحياة الأبدية والسؤال اللي سألوه التلاميذ مين اللي هيقدر يخلص هما نفس المعنى تقريبا أو نفس القضية هو جاي يشغله قوي سؤال اعمل ايه عشان ادخل الحياه الابديه انتوا كلكم جايين عشان السؤال ده اي حد بيعمل اي حاجه روحيه غرضه في الاخر يوصل للسماء والتعليق اللي قاله التلاميذ حسسهم انه لا ده بعيد بقى فمن يستطيع ان يخلص تعالوا نشوف اولا سؤال كده الواحد ممكن يساله هو الولد ده خلص ولا لا الله اعلم محدش يفتي الله أعلم ليه لأنه هو مضى حزينا لكن ده في نص الحوار نظر إليه يسوع وأحبه يعني أحبه دي يعني معجب بيه لأنه الولد هنشوف دلوقتي مليان حاجات حلوة جدا الشاب ده وده مشغول ده كويس انه مشغول بالسؤال ده لكن يا ترى خالص ولا لا ما نعرفش ما نعرفش هو في الموقف ده مضى حزينا لأنه ما قدرش ياخد القرار في وقتها أتليست لكن ما نعرفش عشان كده في نهاية النص ده على فكرة المسيح له المجد قال لهم أقول لكم حاجة أخيرون يكونون أولين وأولون يكونون آخرين يعني مش بعيد اللي انتوا شايفينه مشي زعلان ده وقلت يا خسارة راحت عليه محدش عارف يمكن يسبقكم بكرة فإذا ما نحكمش على حد لمجرد أنه في المرحلة دي ما قدرش ياخد الخطوة ما لسه العمر أولا الشاب ده فيه خطوات جميلة قوي يمكن احنا أغلبنا ما وصلش للمستوى التقوى اللي هو فيه كلمة ركا ده ده شاب غني خلي بالكم الأغنياء دايما يعملوا حساب للمنظر يعني انه مش هيجري يعني زي العيال لكن دي اتقالت على شخصيتين أغنياء الشاب ده وزك وده يوريكوا قد ايه الحماس اللي كان في قلبهم عشان يقابلوا المسيح واحد بيجري مش على فلوس المرة دي بيجري عشان يسأل سؤال بيجري عشان يشوف المسيح يا بخته ده طوبى للجيع والعطاش للبر احنا مش بنجري على الكنيسة ولا بنجري على الصلاة ولا بنجري على الإنجيل فهنا كونه ركضة عاوز يلحق المسيح قبل ما يسيب قريته ده معناه انه جواه غيرة جميلة جدا الحاجة التانية انه جسى جسى له جسى يعني ايه يعني ركع كونه ركع قصاده دي برضه مش ماشية مع طبيعة واحد غني شايف نفسه وفي قرية كلهم غلابة جنبه يعني المفروض يعني جلابيته نظيفة على الأقل إنما هو ركع برضه فيها حتة كده تواضع إحساس بكرامة المسيح جامد وبعدين سأله مجرد إن الواحد يسأل قدام الناس ده معناه إنه متواضع على فكرة لأنه كانوا هما كناس متدينين ما حدش يحب يسأل لأنه اللي يسأل كأنه بيقول أنا مش عارف فمجرد السؤال بيعبر أنه ده شخص نفسه يعرف مش مهم اللي يقول عليه جاهل يقول ما فبرضه دي علامة أخرى أنه متواضع وبعدين قال كلمة صادقة قال له أيها المعلم الصالح ده ولا حد راضي يقولها دي يعني كل الكهنة والشيوخ والكتبة مش عاوزين يعترفوا بالمسيح كمعلم صالح الراجل ده ببساطة جدا قال له أيها المعلم الصالح في الوقت أن المسيح مرفوض من رجالات الدين يعني وبعدين سأله سؤال مهم جدا أعمل إيه أروح الحياة الأبدية برضو ملحوظة تانية يا جماعة اليهود نادرا ما يشغلهم السؤال ده اليهود غرقوا في الفرائض والطقوس والناموس فما كانوش يسألوا قوي عن الحياة الأبدية بمعنى إيه الحياة الأبدية دي حاجة مش في بالهم قوي هم كل اللي يشغلهم البركة اللي في الدنيا وعشان كده اليهود ما قبلوش المسيح لأن عاوزين مملكة من هذا العالم هو عمال يتكلم عن ملكوت السماء وما عجبهمش الكلام فالفكر اليهودي بالرغم انه طبعا في حقيقته فكر إلهي يعني ربنا حطه عشان يدخل الناس السماء هم ركزوا على الأرض لكن واضح ان الشاب ده عينه على السماء يا ريت كل ولادنا كده يا سلام لو كل الشباب في عز شبابهم بدل ما يفكروا في الفلوس والبيوت والمستقبل تبقى عينيهم على الحياة الأبدية ده ده تبقى كنيستنا مفيش زيها وبعدين لما ربنا يسوع قال له لا تقتل لا تزني لا لا لا وراجع معاه الوصايا العشر قال له أنا حافظ ده كله من وأنا صغير وحفظتها عادة تعني بالنسبة لهم بنفذ حافظها بنفذ يعني مش حافظها غيبا يعني لا حفظ الوصايا في اللغة اليهودية معناها الخضوع للوصايا فالحاجات دي مراقب نفسي فيها كويس قوي أنا ماشي في ده كله ماشي في ده كله و... ولسه قلقان على الحياة الأبدية فكرتني كان عندي شاب الأسبوع ده ربنا يحميه جايلي في الاعتراف كده متحمس كده بيقول لي منى أنا أنا تعبت من نفسي ما عنديش إرادة خالص يعني قول لي حاجة أعملها فوانا بنكشه كده بتعمل إيه قال لي بعمل خمسين مطانية الصبح قبل ما أنزل أنا انا فاكر بقى هقول له يا حبيبي يعني برضه امسك الايجابيه وصلي خمس دقايق لقيته بيتكلم في مستوى تاني بس مش مش راضي عن نفسه وبيكلم بصدق انا حاسس ان انا بعيد السنه قربت تخلص عاوز اخد خطوه لقدام فطبعا ايه كان درس لي انا كمان هو هو بيصلي كويس وبيقرا ومجتهد بس عنده إحساس مش كفاية مش كفاية الإحساس ده حطه ربنا جوه قلبه لأن هو ده الإحساس اللي عند الشاب ده مش كفاية اللي أنا بعمله بتفكرني في مثل العذار الحكيمات لما قالوا لعله إيه لا يكفينا كانوا محوشين زيت وجاهزين للسماء بس عندهم إحساس دايما لا مش كفاية فاللي دايما عنده إحساس أنا ما عملتش المطلوب ده ماشي كويس غير خالص اللي مستغني وحاسس انه عامل كل حاجة وهو مش عامل حاجة فبيقول له هذه كلها حفظتها منذ حداثاتي من هنا نظر إليه سواء أحب فهمتوا أحبه دي جت منين بص له بفرح أنت قلبك حلو أنت بتحب السما فعلا أنت لا فارق معاك ناس ولا منظرك ولا فلوسك فاضلك خطوة بس بتاعت المتفوقين بقى أصعب خطوة بقى حكاية إيه عاوز تبقى كامل انت انت ماشي في سكة كمال يعوزك شيء واحد سيب بقى فلوسك خلي بالكوا دي زقة تكريس لانه ده ماشي في اتجاه انا على طول وانا بسمع الشاب ده قلت يا رب يكمل كده شوية عشان ايه ربنا يعمل منه حاجة فهو عاوز الزقة دي بتاعت لا بقى خليك معايا بقى اشتغل في المفيد يعوزك شيء واحد سيب بقى كل حاجة وتعالى ويبقى لك كنز في السماء وامشي ورايا فهنا إن كنا ما نعرفش هل خلص الشاب الغني ولا لا تعالوا بس على الأقل نحلل الموقف أولا ربنا يسوع أول ما ابتدى الإجابة قال له لماذا تدعوني صالحا ليس أحد صالح إلا واحد وهو الله حتى كده تاريخية مهمة الآية دي خدها أريوس من ضمن الآيات اللي شكك بيها في لاهوت المسيح وقال طب ما هو المسيح نفسه بينكر عن نفسه إن هو الله بالتعبير ده بيقول ما فيش حد صالح إلا الله فلماذا تدعوني صالحا أريوس كان يبقى معاه حق لو المسيح قال أنا مش صالح وما فيش حد صالح غير الله إنما المسيح له المجد سأله هو أنت بتقول عليه صالح ليه هو لم ينفي عن نفسه الصلاح هو حابب بس يقول له إذا كنت شايفني صالح وانت عارف وانا عارف ان مفيش حد صالح الا الله فهمت ولا ما فهمتش لأنه عشان يدخل الحياة الأبدية كلكم حافظين الإجابة من آمن لازم يؤمن أولا أن المسيح هو ربنا فهو على زقة خلاص هو هو ببساطته كده شايف المسيح بيرفكت شايف المسيح ما بيغلطش شايف المسيح أحلى صورة لربنا بس مش عارف يقولها محدش شرحها له مش قادر ينطقها بس هي على لسانه خلاص فبيقول له انت المعلم الصالح قال له احنا عندنا في المزامير اشكروا الرب لانه صالح صالح دي صفة الله انت بتدعوني صالح ليه فسكت سكت يعني غالبا لقط الفكر بس هي لسه عالية عن دماغه شوية معقول انا شايف ربنا يعني قصادي ربنا هي دي الحقيقة دخل نمرة اتنين على طول اعمل الوصايا انت عارف الوصايا اعمل الوصايا يبقى سكة السماء تكمن في كلمتين صدق المسيح اعمل اللي قاله ما السكة كده انت تعرف الوصايا قال له طب عمل وابتدى يقول له انا عارف فنظر اليه يسوع واحب وكأن سكة السماء لازم تشبع بنظرات المسيح وحبه وبعدين قال له يعوزك شيء واحد هذا الشيء الواحد يا جماعة ممكن يختلف من شخص للتاني خلي بالكم هو الشاب الغني طبعا ولا الطاهر نقي لأن واضح من أنه لا تزني ولا ولا إنسان ملتزم مذاكر لا مذاكر قوي لكن هي مشكلته فلوسه اللي معطله أنه لسه بيحب الفلوس كل واحد له نقطة ضعف في حياته ميجر كده بيبقى في حاجة حتى لو هو مقتنع انها معطلاه بس مش عارف يخلص منها لسه قال له فاضل حته يعوزك شيء واحد في طريق خلاصنا لازم كل واحد يكتشف ما هذا الشيء الواحد الذي يعوزني أنا محتاج إيه أنا كلكم بتحبوا ربنا وكلكم بتحاولوا تسمعوا صوت ربنا أو تعرفوا الوصايا كلنا بنحاول ما نغلطش ولما بنغلط بنتوب يا ترى لما المسيح يقول لك أنت وكلكم المسيح بيبص لكم بحب وإعجاب لكن يعوزك شيء واحد يا ترى الشيء الواحد تسيب شوية وتخدم يا ترى تسامح حد يا ترى تبطل الموضوع ده ايه بالظبط ال- الكلمة اللي ناقصة اللي يمكن لما تسمعها قلبك يوجعك وتقول يو ما انا كنت خايف يقول لي دي ما انا مش قادر دي بالذات محبوبة عندي ها؟ لانه مضى حزينا ليه جه على حتة صعبة بس طبعا لما المسيح تنهد ساعتها وقال يا خسارة الفلوس ضيعت مني ناس كتير فهم قلقوا قلقوا على الناس قالوا امال مين اللي هيدخل السماء قال لهم ما تخافوش وراه وراه لغاية ما اخليه يتعدل غير المستطاع عند الناس ايه يبقى مش بعيد ابدا ان هو لوحده كشاب ما قدرش يغلب شهوة المال في الوقت ده لكن مش بعيد بعد شوية ربنا الذي يستطيع كل شيء يكون ساعده يتخطى الخطوة دي ويخلص فحتى لو احنا في لحظة حاسين يا رب مش عارف مش عارف اغلب نفسي ما تيأس على طول حولها عليه وقول له مستطاع عندك تقدر تشيلها من قلبي تقدر تغيرني في حتة انا مش عارف اعمل فيها حاجة مع نفسي صلح انت بقى يا رب تعالوا نكمل يقول فاغتم على القول ومضى حزينا لأنه كان ذا أموال كثيرة يبقى طريق الخلاص نراجع الأول هحطه كده إيه في تمن كلمات من النص اللي احنا خدناه كده نقدر نلخص ونقول سكة السماء تحتاج تمن خطوات ولو تمانية كتير عليكم نختصرها في واحدة يعني أقصد إيه أنا مش قاصد إن أنا أحسسكم إنها صعبة لا بالعكس أولا أول نقطة الاهتمام بالموضوع هل السؤال شغلك ولا مش شغلك مجرد انك تسأل كل شوية اعمل ايه عشان اروح الحياة الابدية كويس يبقى انت حطيت رجلك في السكة لانه لن يدخل الابدية الا المشغولين بيها ببساطة كده واحد كل دماغه في الدنيا هيدخل السما ليه هو عمره فكر فيها ولا طلبها ما تفكرش فيها وما طلبهاش المسيح بيقول اطلبوا ملكوت الله طب واحد ما طلبهاش خالص ولا فكر فيها ملوش نصيب فيها وعشان كده اللي مش مصدقين ان في حياة ابدية طبيعي ما يدخلوش الملكوت فيبقى اول نقطة وده احنا بنقولها في كل يوم فابانا الذي لت... لتتك... لتأتي ليأتي ملكوتك يعني احنا عاوزين ملكوتك الابدي فاحنا بنعبر عن انا عاوز اروح السماء يا رب تاني نقطة في طريق الخلاص هو السعي شوفوا ركض وجسى وسأل السعي الاجتهاد انتوا سايبين حالكم جايين مؤتمر روحي تروح كياه تسهر ساعتين تصحى بدري مخصوص تروح قداس تقرا كتاب روحي وانت اليوم طويل عليك وتعبان تفتح الانجيل ما ينفعش تضيع يوم من غير انجيل هذا السعي الاجتهاد في طريق السماء بكل صور يعني ايه ايا كان بقى بتجري ورا حد شبه المسيح او بتسأل سؤال شغلك ومستعد تركع عشان تتعلم يعني مش شايف نفسك فاهم كل حاجة ده صح كده ثلاثة حفظ الوصية حفظ الوصية بمعنى انك تبقى عارف ربنا عاوز منك ايه وللأسف يا جماعة مسيحيين كتير مش عارفين ربنا عاوز منهم ايه أبسط ما فيها حب الناس أهم وصية البعد عن الشر الصلاة على قد ما تقدر الاتكال على ربنا حاجات معروفة مش كده لكن انت مشغول بيها ولا ولا مش مشغول أربعة انك دايما تشوف ربنا صالح اكتشاف صلاح الله يعني اللي هو التأمل في الله نفسه ده يدخلك السم دايما في عينيك ربنا حلو أيها المعلم الصالح هل أنت بتقف تقول له يا رب أشكرك لأنك صانع الخيرات رحوم طيب كثير طويل الروح كثير الرحمة بتقولها كده من قلبك وحاسس إنه حلو بعدين تيجي بقى الحتة الصعبة كل اللي فات ده أنا هقول إحنا يمكن قاطعين في شوط زي الشاب الغني تيجي نمرة خمسة بقى إيه الترك بقى ترك الحاجة المحبوبة اللي معطلك الخطوة بقى الحاسمة اللي فيها ايه روح بيع دي بقى اللي بتبقى في قرار معين ساعات يبقى مطلوب في حياة الواحد متردد فيه بقى له سنين وهو بيغلط هو عارف ان ربنا مستني القرار ده بس هو مش مش قادر عليه لسه الترك وبعدين مع الترك في عطاء خلي بالكم احنا مش بنسيب لمجرد نزهد الدنيا لا احنا بنسيب كمان للفقر يعني اقصد ايه انا بسيب عشان غيري يرتاح انا بسيب مكاني في الدنيا او في الفلوس او كده او الكرامة لكن كمان بوزع ده لحساب الناس فالترك بيجي في ديله على طول العطاء والخطوتين دول مهمين قوي في سكة السماء كل ما الواحد ساب وده كل ما ايه قرب قوي على السماء وعشان يوصل لدي لازم يكون مشغول بالأبدية لازم يكون مشغول بالوصية لازم يكون حاسس ان ربنا كريم ومعوضه ومغرقه كل اللي فات ده هيكون included يعني وبعدين قال له ايه سيب وبيع ودي وزع يكون لك كنز في السماء وتعالى مش ورايا اتبعني بقى الزق لي يعني اتبعني دي معناها ايه خليك معايا بقى طول الوقت وهي دي بقى خطوة برضو ايه الطبيعية هي بتيجي كل ده بيجي في دي البعض على فكرة ان الواحد يركز مع ربنا اكتر يبقى مشغول بيه اكتر يصلي اكتر يقرأ اكتر ماشي في ديله وبعدين قال له كمان كلمة قال له حاملا الصليب يعني هتمشي ورايا ومش هوعدك على الأرض كلها راحة ولا حاجة انت مش هتجوع طبعا بس احتمال تقطع رقبتك يعني يعني ايه هنشيل صليب مع بعض تعال اتبعني حاملا الصليب فمضى حزين انا في اعتقادي لو هنحط الشاب الغني ايفالويشن ليه هو خلص اول اربعة جه عند خمسة وهنج وايه ومضى حزينا ما قدرش حس انه لا صعب مش بعيد ربنا يكون ايه جابوا بعد كده خمسة وستة وسبعة وثمانية طب احنا فين في الكلام ده تعالوا ندخل في ايه معطلات الخلاص بس عاوز اقرا النص تاني مرة تاني كده لما قال ايه نظر يسوع حوله وقال لتلاميذه ما اعصر دخول ذوي الاموال الى ملكوت الله فتحير التلاميذ من كلامه فأجاب يسوع أيضا وقال لهم يا بني ما أعصر دخول المتكلين على الأموال لملكوت الله مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت الله فبهتوا إلى الغاية هنرجع لحكاية الجمل دي أنا عارف إن أنتوا غيظاكوا بس هنوصل لها فقائلين بعضهم لبعض فمن يستطيع أن يخلص فنظر إليهم يسوع وقال عند الناس غير مستطاع ولكن ليس عند الله لأن كل شيء مستطاع عند الله تعالوا نقلب الموضوع ونقول طب ايه اللي معطلنا اول حاجة معطلانا التعلق بشيء يعني ايه اللي ربطك بالدنيا زيادة في تعلق بحاجة قد يكون الفلوس قد تكون الكرامة قد يكون ناس قد يكون مقتنيات بس دي اللي واقفة بينك وبين أبديتك وهنا التعلق غير الحب كلمة حب كلمة حلوة دايما لكن التعلق معناه حب مرضي حب متطرف إحساس غلط بإني ما أقدرش أعيش من غير الحاجات دي مع إن الحقيقة أنا هعيش أحسن من غير الحاجات دي فالتعلق ده مرض مش صح التعلق بربنا هو الصح تعلق بي فأنجيه كونك بتبقى فرحان ان ربنا بعت لك قرش دي مش خطية لكن حاسس انك القرش هيحل في مشاكلك ومن غيره مش هتعرف تعيش لا غلط كون ربنا بعت لك عربية جديدة ولا بيت جديد حلو لكن كون هو ده اللي انت عايش تعمل فيه وعايش عشانه وبتفتخر بيه لا لا استنى فلتت خرجت بره الصح كونك بتحب الناس دي ضرورة لكن كونك متعلق بالناس أكتر من ربنا لا في حتة غلط برضه فيبقى في حاجة في طريق خلاصنا هي التعلق يا ترى ايه اللي مع متعلق بيه بحيث معطلك عن القرار المهم عارفين لما راح الشاب مرة لربنا يسوع يقول له انا عاوز امشي وراك قال لا المسيح اللي قال له تعالى وراي قال له طب ممكن اروح ادفن ابويا قال له لا حتى في ناس بتزعل قوي من الحتة دي تقول يعني يدفن ابوه حصل ليه طبعا هو لسه كان ابوه عايش ولسه قدامه شويه بس عاوز يقول له طب استنى لما الراجل يمشي بالسلامه وبعدين معناها ايه ان احب احد ابا او اما اكثر مني فلا يستحقني امشي ورايا وما تعولش هم اليوم ده امشي ورايا وما تقعدش تستنى مين هيموت المجاملات الزياده دي ده حق ابوك عليك طبعا لكن ما تعيش زي ما الناس عايشة كده وتنسى سكة السماء فهنا في لحظة أحيانا بيبقى أقرب الناس ولا ربنا لا ربنا وده مش خلي بالك لو مشيت مع ربنا مش هيخليك تأثر في حق الناس لكن لازم تكون انت اخترت صح ربنا قبل ولادي وقبل مراتي وعيالي واخواتي قبل اي حد تاني حاجة بتعطل الخلاص الاتكال على وهي طبعا دي مرتبطة بدي لو انا متعلق بالفلوس غالبا بتكل عليها وبدل بتكل عليها يبقى في خطر لأن في إله اسمه إله العلم إله المال إله الخبرة إله القدرة إله الناس يعني دول كلهم ساعات ياخدوا مطرح ربنا فأنا متكل على الفلوس متكل على الناس يبقى بره الخط حب الناس لكن متكلش عليهم تستناش منهم كتير اشكر ربنا على الفلوس بس ما تعيش عشان خاطر الفلوس فالشاب الغني ماشي كويس بس في حتة لسه هو متكل على فلوس عشان كده ما قدرش يستغنى عنها هو متعلق بيها حاجة كمان بتعطل الخلاص ان انا مش مصدق ان انا ممكن اتغير عدم الايمان بعمل النعم هو ربنا ختم القصة دي بحدة ادتنا رجاء يعني في الاول الكلام يخوف من يستطيع ان يخلص لكن اجابة المسيح رجعت لنا الامل ليه اللي انت ما تقدرش عليه ربنا يقدر عليه اذا صدق ان ربنا يقدر يغيرك انت نفسك وتعمل حاجة ما كنتش تتخيل انك تعملها انت نفسك تتغير وتغلب نفسك تغلب مشاعرك انا لا اتصور ان ابونا ابراهيم لما كان اسحاق طفل في ايده ولو واحد فينا وشوشه وقال له لو ربنا خده منك تزعل يقول له بعد الشر ياخده ازاي لا اتصور ابدا انه في اللحظة دي وهو لسه في او يعني مستلم اسحاق جديد بعد عمر كان ممكن حد يساومه على حكاية ذبح اسحاق ودارت الأيام وبقى اسحاق شاب كبير وربنا قال له هاتهولي ذبيحة هاتهولي محرقة فبكر إبراهيم حاضر يا رب معرفش بأي قلب عرف يعمل كده إنما قال له لا يا رب أنت الأول أنت الأول برضه مهما حصل هتفضل أنت قبل ابني فطبعا ايه قال له لا خلاص انت نجحت تمام كده فهنا ما كانش يقدر يتصور انه ممكن يوصل للدرجه دي في ناس كتيره في تجارب تقول انا لو حد قال لي على التجربه لا يمكن كنت اتخيل ان انا احتملها انما انا اكتشفت ان ربنا اداني طاقه واحتملت ده عمل النعمه بقى انت مصدق ان ربنا بيعمل حاجه في الحاجات دي بيغير هو نفسه بيغير دي مش قدره بشريه دي قدره الهيه من الحاجات اللي تعطل الخلاص كمان التأجيل والتسويف التأجيل والتسويف يعني ان انا أأجل طب بعدين طب بعدين طب ما هو بعدين ما بيجيش التسويف يعني اللي هو ايه المماطلة دي والدلع كمان من الحاجات اللي تعطل العقلانية والحسابات ان انا اقعد احسب طب انا لو طلعت فلوسي دلوقتي طب انا هعيش ازاي طب لما يمكن لو الثورة دي خابت ومش عارف مين حصل ايه انا كل ده يعطل الخوف من الترك او الخسارة خايف اسيب لحسن ما الاقيش بعد كده حاجة امسكها ندخل في حكاية الجمل وثقب الابرة ايه حكاية الجمل في تفسيرين للجمل عشان يقربوا الفكرة شوية بعض الناس اعتقدوا ان الجمل ان ثقب الابرة كان بوابة من بوابات اورشليم كانت واطية شفتوا بوابات بعض الأديرة القديمة تلاقي نفسك لازم ايه توطي وانت داخل لو, لو انت م م يعني طويل كده وداخل لا هتتخبط فيبدو كان في بوابة كده طلعوا عليها اسم ثقب الإبرة لأن لما كان الجمل يجيب البضاعة من سفر وعاوزين يدخلوه يشوف بوابة بعيدة عريضة يدخل منها لو مستعجلين ينزلوا البضاعة كلها ويقرفصوا الجمل ويزقوه زق مش هيدخل غير كده فدخول جمل من ثقب إبرة ما كانش مستحيل بس كان صعب فهمتوا؟ ما كانش مستحيل بس كان صعب ويحتاج ليد خارجية يعني الجمل لوحده ما يقدرش الجمل يتقرفص ويلزق في الأرض يوطوا راسه ولازم شوية جدعان كده إيه يزقوه زي العربية اللي واقفة يقوم يعدي فعشان كده ربنا يسوع قال دخول جمل من ثقب إبرة أيسر يعني هتعملوا مجهود لكن ده دي أسهل من مجهود واحد غني يدخل السم التشبيه التاني اللي قاله القديس كيرلس الكبير عمود الدين قال انه كان في لغة اليهود الجمل هو الحبل العريض اللي بيربطوا بيه المراكب كانوا يسموه جمل البحارة عندهم حبال كده غليظة والحبل ده كانوا لازم يربطوه في في الدايرة اللي في المركب أو في المرسى أو كده يعني يدخلوه فساعات الحبل يكون عريض لدرجة إنه الدايرة يعملوا مجهود كبير عشان يمرروه بس هم لازم يمروا من الدايرة دي عشان الحكاية تتظبط فده في لغتهم هم جمل من ثقب إبرة فإيه عملية برضو مش سهلة لكن مش مستحيلة إذا هل ممكن أن يخلص الغني بالتأكيد ممكن لكن لازم حد يعمل مجهود هو هيعمل مجهود وربنا هيعمل مجهود لازم قوة خارجية ولازم جهاد من الشخص نفسه ثقب الإبرة هو دايما إشارة للباب الضيق اللي هو باب السماء والباب الضيق هنا معناه الترك مش هينفع تدخل السماء وانت محمل كتير سبت ايه عشان تدخل السماء السماء دي ملايين من السنين والفرح والغنى طب سبت لها ايه على الارض ضحيت بايه عشان توصل للسماء في مركز ضحيت بيه في كرامة ضحيت بيها في فلوس اتنزلت عنها ولا انت عاوز تدخل السماء ومعاك كل الكرامة ومعاك كل الفلوس ومش عاوز تسيب حاجة مش هينفع الجمل المحمل مش هيعدي انت لازم تسيب وهنا هتسيب ايه مش شرط تبقى زي اخوك ممكن الستات ما يفرقش معاهم الفلوس لكن يفرق معاهم المقتنيات فهي ترجمة مختلفة للفلوس الرجال يفرق معاهم الأرقام والكل يفرق معاه الكرامة ها هتسيب ايه الباب الضيق ساعات مش بس الترك يكون التواضع ثقب الإبرة هو انك تتفعص شوية يعني تصغر شوية التواضع هو اللي يدخل السم لأن مشكلة الغنى يا جماعة دايما مع حتة كبرياء القديس يعقوب بيقول أوصي أغنياء هذا الدهر ألا يستكبروا يبقى واضح ان دايما في مع الغنى كبر احساس انه كبير الفلوس بتعمل كده اي واحد راكب عربية فارهة ولا لابس لبس مش عارف ايه عنده احساس انه احسن من اللي حواليه على طول فدي مشكلة فهنا عشان تجمع واحد غني يطلع متواضع دي فعلا مش سهلة عشان تلاقي واحد غني موجودة مش مستحيلة موجود في الدنيا بس هو ده اللي بيقول عليه المسيح مش سهل تلاقي واحد زي ابونا ابراهيم غني جدا ومتواضع جدا لكن في العادي اي غني متكبر فازاي بقى حتى لو ما سبتش فلوسك تقدر ما تبقاش متكبر تبقى غني جدا لكن باصص للخدام اللي عندك بكرامة محترم كل الناس يعني قدام نفسك انت اخير مش اولاني مش سهل ثقب الابرة ساعات يبقى رمز للخضوع ما هو كل ده بقى ايه دخول السماء ما هو قال دخول غني لملكوت السماء اصعب من او يعني الاسهل منه تدخل جمل من ثقب ابر الخضوع يعني ان الواحد يوطي راسه ويقول حاضر حاضر للايام وحاضر للتجارب وحاضر لوصيه ربنا وحاضر للي حواليه وحاضر مش سهلة لأن أنا بلغي عقلي بلغي إرادتي بلغي مزاجي وبقول حاضر فالخضوع دايما ثقب إبرة يعني بتفعص وأنا بقولها شوية أخيرا ثقب الإبرة ساعات يبقى التجربة في أغنياء كتير خلصهم في تجاربهم ربنا استخسر هلاكهم لأنه بيحب الكل لكن وجد أنه تجربة شديدة شوية هي اللي هتدخله وتدخل اللي حواليه السماء فسمح لهم بتجارب شديدة زي واحد زي أيوب مثلا فممكن يبقى الألم هو ثقب الإبر في كل الأحوال غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله أما الجمل فبالعكس بقى الجمل هو الانتفاخ بالكرامة أو هو الثقل بالغنى أو هو الكسل والتهاون أو هو الجسد بشهواته ده الجمل اللي مش راضي يعدي يعني إيه يا إما فلوسك شغلاك قوي مش راضي تعدي مش هتعدي كده يا كرامتك فارقة معاك قوي يا شهواتك مش عارف تقاومها يا إما كسلان قوي و... ومليان زيادة زيادة فمش بتعدي آخر كلمة هقول من يستطيع أن يخلص إذن نلخصها بطريقة تانية السؤال اللي سأله التلاميذ مين اللي هيخلص واحد اللي مصدق أن ربنا هيخلصه الإيمان بالنعمة أول واحد يخلص اللي مصدق في قاعدة غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله اللي بيقول له يا رب اللي زي ما يدخلش سما أنا عارف أنا مهما عملت منفعش لكن عندي ثقة أنك أنت تقدر تدخلني أنت بتحبني ومش هتسيبني أهلك فأنا رامي عليك مش رامي على نفسي أنا متكل عليك فهنا الإيمان الثقة بنعمة ربنا هي دي أول حاجة يجي معاه على طول الاعتراف الدائم بالعجز دايما الاتيتيود بتاعنا يا رب انا مش قادر انا مش عارف انا ضعيف انا عاجز مش عارف اصلح نفسي مش عارف اغير نفسي مش عارف احل مشاكلي مش هعرف ادخل السما من الباب الضيق فعصني زقني زي الجمل المكعور ده انما ايه انا مش هعرف لوحدي تالت خطوة حاضر يا رب الخضوع للوصايا رجعكم بقى لحتة احفظ الوصايا كل كلمة يقولها ربنا نقول حاضر ما نقاوحش حبوا أعدائكم حاضر نحاول صلوا لهم حاضر مش مهم الدماغ تقول إيه نقول حاضر والجهاد المستمر لأن كل التلاتة دول محتاجين أفضل أجاهد عشان دماغي تفضل ترمي يا رب أنت اللي هتعمل مش أنا أنا صغير أنا ضعيف في نفس الوقت أزق أزق بزق نفسي على الصلاة زق بزق على الوصية بزق على الكنيسة بزق على محبة الناس بجاهد عشان أسهر عشان أصوم بعمل مجهود آخر حاجة إن أنا بفضل عيني على المسيح بمشي وراه من الحاجات اللي تخوف في الشاب ده إنه مضى مضى يعني إيه؟ ساب المسيح يا ريتك يا سيدي خدلتك جنبه خلاص مش عارف تسيب فلوسك طب خليك برضه في ديله ما في أغنياء كانوا في ديل المسيح فترات طويلة لكن لما بتبعد يا ترى هترجع تاني للموقف الحلو ده ولا مش هيرجع لك عمرك فإذا ما تبعدش حتى لو ما تغيرتش ما تطلعش بره الجو الروحي خليك دايما لازق لربنا يبقى الخلاص مش مستحيل الخلاص سهل للي شايفين نفسهم صغيرين ضعفاء للي قادرين يسيبوا بإيديهم بيسيبوا بسهولة مش متمسكين بحاجة قوي وفي نفس الوقت عاوز تركيز وعاوز جهاد لإلهنا كل مجد وكرم والأبد